باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح جزء من الاصحاح 19 في انجيل معلمنا متى البشير من عدد 16 لاخر الاصحاح في عدد 30 وإذ واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له أية الوصايا فقال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم اباك وامك واحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزوني بعد قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم أنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يخلص فنظر اليهم يسوع وقال لهم هذا عند الله غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع أجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون أسقاط إسرائيل الاثنى عشر وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين قبل ما ابتدي تأمل هذه الليلة بكرة بنعمة المسيح بنحيي التذكار الرابع لنياحة البابا الأنبا شنودة الثالث اللي عشنا في حبريته الطويلة وصار معلما وخادما وناشرا للكرازة على مدى عقود كثيرة وتذكاره اللي بنتذكره بنتذكر أتعابه وخدمته ومحبته الدائرية للأديرة وللرهبان وللحياة الدائرية والرهبانية النقية وبنتذكر كل أفضاله وبنتذكر ويا القديسين اللي قالوا عبر الكتاب كله سواء بالتصريح أو بالتلميح كثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم وبنعمة المسيح بكرة نصلي القداس في دير أنبا بشوي ويبقى في فرصة طيبة لرسامة عدد من الآباء الكهنة كمان بهنيكم بيوم السبت عيد الصليب وهو أحد الأعياد اللي دايما تيجي في فترة الصوم المقدس وتاريخه ثابت زي ما احنا عارفين وعيد الصليب هو العيد الوحيد اللي بيتكرر مرتين في السنة مرة في مارس برمهات ومرة في توت في شهر سبتمبر في بداية السنة القبطية كل سنة وحضراتكم بخير زي ما ابتدينا في بداية الصوم بنختار في هذا العام إنجيل قداس يوم الخميس من كل أسبوع وبنحاول نكتشف بعض الأسئلة اللي ممكن كلمة الله تطرحها على الإنسان أناجيل فترة الصوم كلها أناجيل القداس في كل الأيام هنلاقي فيها هذه الملاحظة المدهشة توجد طائفة من الأسئلة بعضها أسئلة صريحة موجهة مباشرة وبعضها أسئلة بالتلميح وغالبا نلاقي في فقرة الإنجيل إجابة على السؤال فكأن أسئلة الله من خلال أناجيل الصوم فرصة طيبة إن الإنسان يفحص ذاته كتير من البشر يقول لنفسه أنا كويس أنا كويس الخطايا اللي بيقولوا عليها ديت مش موجودة أنا كويس ولكن أحد فوائد فترة الصوم وخاصة الصوم المقدس هو فترة علشان الإنسان يكتشف نفسه أكثر وأكثر فممكن تكون أنت لسه ما اكتشفتش نفسك وبصورة أدق ربما لا تكون قد اكتشفت ضعفك وبصورة أكثر دقة ربما تكون قد اختفت خطية ما في حياتك أو في وسط انشغالك وما انتش ملتفت إيديها. فقرة الإنجيل بتاعت النهاردة فقرة جميلة وفيها تأمل لطيف خالص. أولا فقرة الإنجيل اللي قريتها مليانة أسئلة. يعني الشاب الغني اللي راح المسيح قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ماذا أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ده طلب في صورة سؤال لكن السؤال اللي هركز عليه السؤال رد فعل التلاميذ بعد قصة الشاب الغني قالوا للمسيح كده من يستطيع أن يخلص في عدد 25 فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يخلص ده الطريق صعب قوي الطريق صعب مين بقى هيقدر عليه انت يا يسوع بتحط قدامنا امور صعبه مش هنقدر نمارسها كبشر وابتدى يشرح الشرح اللي هنتكلم فيه النهارده لكن قبل ما ندخل في الإصحاح عايزك تقارن بين أمرين قبل ما يذكر موضوع الشاب الغني والقصة بتاعته المعروفة لمعظمنا المسيح قال عبارة من سطرين قال كده دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات وبعد شوية لما اتكلم مع الشاب الغني على الموضوع بتاعه قال أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات أرجوكم تضعوا الأمرين دول في مقارنة دعوا الأولاد لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات سهولة الطريق أمام الأطفال الآية الثانية أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات وصعوبة الطريق أمام طائفة معينة من الأغنياء اللي هنتكلم عليها بعد شوية. إذا هذه الفقرة الإنجيلية تقارن بين وضعين سهولة طريق الأطفال إلى السماوات ولا يقصد بالأطفال السن وصعوبة الطريق للسماوات للأغنياء ولا يقصد الأغنياء بصورة عامة وحط النقطتين دول في مقارنة أمامك وإحنا بنتكلم من يستطيع أن يخلص الشاب الغني نسميه الغني الحزين لأن في نهاية مقابل- مقابلته مع المسيح مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة وفي نهاية الفقرة الإنجيلية يقف بطرس كده يقول له خلاص بقى يا رب ده ما فيش زينا ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك يعني ماذا يكون لنا يعني ما فيش أحسن مننا اهو ما فيش أفضل مننا فبين الشاب الحزين والتلميذ السعيد بطرس مقارنة أيضا إذا نحن أمام مقارنتين ما بين طريق الأطفال وطريق الأغنياء ما بين الشاب الغني وما بين بطرس أو التلميذ السعيد أو الفرح بسلوكه إيه المشكلة في كل ما ذكرته المشكلة تتلخص في قضية اسمها قضية خطية التعلق المريض. أحد الخطايا اللي ممكن تختفي في حياة الإنسان ولا يدريها هي خطية التعلق المريض. الله خلق الإنسان حر وخلق الإنسان على الأرض وقال له هديك عطايا كل يوم هديلك عطايا عظيمة زي الهواء والمية والشمس ودي عطايا للبشرية العطايا الأساسية للبشرية كلها ودي عطايا لكل الناس لكن كمان هديك عطايا كل واحد بقى بحسب طريقه عطايا الصحة وعطايا الغنى وعطايا العلم وعطايا الدراسة وعطايا البحث وعطايا التكريس وعطايا الأسرة وعطايا التربية طائفة من العطايا لا يمكن أن نحصيها فعطاياك يا رب هي جديدة في كل صباح تعالوا نرجع لهذه الخطية اللي ممكن تختفي في حياتنا تختفي يعني تبقى موجودة ومش ظاهرة لينا حتى على مستوى الجسد توجد بعض الأمراض الجسدية ليس لها أعراض ظاهرة مفيش عرض معين عشان كده يقول لك مثلا من الناحية الطبية كل فترة اكشف على كذا قيس كذا لأن مفيش عرض معين هيبان قدامك الله عندما خلق الإنسان خلقه حرا لا يملك شيء كل إنسان بيتولد لا يملك شيء ولكن عطايا الله تديله تديله حاجات كتيرة خالص وعطايا الله تتدفق في حياته بصورة مفرحة بأشكال وألوان مش وقت بحثها دلوقتي ولكن يحدث ان الانسان يقع في خطيه التعلق بهذه العطايا وينسى العاطي يرتبط بالعطيه وبالنعمه وينسى يد الله التي اعطت والتي قدمت والتي منحت ينسى وممكن في نسيانه ده تتعاظم نفسه امام عينيه ويشعر ان الحاجه اللي في ايديه هو اللي عملها او هو سببها او هو موجدها حطها تحت اي مسمى ايه نوعيات التعلق اول نوع من التعلق المريض هو التعلق بالماديات او المال المال بلا شك نعمة من عند الله ونعمة عالية القيمة جدا ونعمة تعيش بها البشرية شكرا يا رب ولكن هذه النعمة قد تزداد في عين الإنسان إلى أن تحتل مكانة الله توصل تزيد في عين الإنسان لغاية ما يبقى هي بديل لله ولهذا المسيح ألهمنا بوضوح جدا لا يقدر أحد أن يعبد سيدين أو ربين إما الله وإما المال وتصير خطية محبة المال مش عايز أقول المحبة هنا التعلق المريض بالمال بكل صوره سواء الصور اللي تبان فيها الامتلاك الاكتناز البذخ او الصور العكسيه زي صور الشح او البخل او الى اخره الشاب الغني كان من هذا المثال شاب رقيق راح للمسيح قال له يسوع عندي سؤال عايز اساله لك ويعني سؤالي ده هيحكم عليا اي صلاح اعمل لارث الحياه الابديه لاحظوا انه شاب يعني لسه الابديه قدامه وقت قدامه عمر كله حيويه ولكن المسيح قابله بمنتهى الرقه وابتدى يتعامل وياه باسلوب بسيط ورقيق احفظ الوصايا قال له يا يسوع دي حاجة سهلة جدا أقولها لك واحد اتنين تلاتة أربعة الحفظ الغيبي احفظ الوصايا قال له يسوع هذه حفظتها منذ حداثتي ده يبقى خلاص ده أنا قربت ماذا يعوزني بعد كل ده ولم يكتشف في ذاته ان عنده خطيه التعلق المريض رغم السؤال بتاعه رائع ورغم اجتهاده وبحثه عن الحياه الابديه رائع ولكن لم يكتشف يا اخوتي حتى هذه اللحظه الخطيه الرابضه في داخله ما لقاهاش والمسيح من رقته ما دخلش في الموضوع على طول دخل فيه كده بشويش قال له خلاص ده الحكايه بقت بسيطه قوي ان اردت ان تكون كاملا اذهب باع املاكك واعتقد ساعه ما سمع كلمه باع املاكك حصلت له ازمه واعطي الفقراء ازمه تانيه فيكون لك في السماء كنز وتعالى اتبعني ازمه ثالثه معقول هقدر اتخلى عن تعلقي القوي باموالي وللاسف كانت النتيجه محزنه لما سمع الشاب الكلمه مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيره ماساه وصراعات العالم اليوم في كل العالم هي من اجل المال وكما هو مكتوب محبة المال أصل كل الشرور أول صورة مرضية للتعلق صورة التعلق بالمال المال بنستخدمه والمال بركة والمال نعمة والمال ضرورة ولكن التعلق الداخلي يجب أن يكتشف الإنسان في نفسه هذه الخطيئة صورة تانية من صور التعلق التعلق بالمناصب سواء على مستوى المجتمع على مستوى الكنيسة على مستوى الدير على مستوى مصنع على مستوى مؤسسة ما التعلق بالمنصب أو بالمسميات ده مسؤول كده ده درجة ألف ده درجة ب ده في الوظيفة الفلانية يعني مسميات كتيرة خالص والتعلق بالمناصب ممكن يكون أيضا أحد نوعيات التعلق بالعلم التعلق الشديد نسمع في قصص العلماء أن لويس باستير اللي اخترع أو اكتشف التعقيم والبسطرة إنه كان دايما هيمان في المعادلات الرياضية والعلم بتاعه فدايما كان يمشي وماسك تباشيرة ففي مرة ماشي في الشارع لقى لوحة سودة كده فقعد يكتب عليها افتكرها سبورة blackboard واكتشف فيما بعد ان ده ظهر عربية حنطور بيجرها خيل ولما السبورة مشت اكتشف ان دي عربية عقله متاخد المناصب تحت كل المسميات يمكن احد الامثلة اللي بنذكرها في الكتاب هامان في قصة استير هامان كان بمثابة رئيس وزراء وكيف أنه خاف على منصبه وخاف على مكانته وتعجرف في مكانته حتى أمام مردخاي اللي كان يعتبر مجرد حارس في القصر الملكي أيضا مثال آخر شاول الترسوسي شاول الذي تعلم عند قدمي غمالائيل وافتخر متعظما باللي اتعلمه شاول هتعمل ايه قال الناس اللي هربت من جراء رجم استفانوس انا هروح وراه انا حامي حمى اليهودية بقيت القصة تعرفوها كيف ان الله اصطاد قلبه امام مدينة دمشق وتحول وصار القديس بولس الرسول المناصب ونسمع بقى في المناصب ازاي ممكن تتم حرب خفية وازاي واحد يشيع اشاعات كاذبة وهذا الامر يا اخوتي ليس في مجال معين حتى جوه الكنيسة يمكن ان يحارب الانسان بهذه الحرب ويكون هذا التعلق في داخله ويتعبه ويؤلمه وقد تكون المأساة أكبر عندما يكون الإنسان قد كرس حياته وقتا وجهدا وفكرا وعملا وعمرا ثم يتعلق بمنصب ما عشان كده نهاية هذا الفصل نهاية صح أربع خمس كلمات لكن كلمات في غاية الخطورة أنا بعتبرها على المستوى الشخصي إنها أخطر آية في الكتاب المقدس الآية اللي بتقول كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين الآية دي متى 19 30 ومتكررة في البشائر الثلاثة الأولى صورة أخرى من صور التعلق المريض صورة الملذات ومتع الحياة والحياة السائبة على رأي الفلسفة القديمة لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت الفلسفة اليونانية القديمة مفيش حد يعيش عمري عيش حياتك وعيشها بقى بأي صورة دون الالتزام بقانون والانحلال من كل شيء من المبادئ ومن القيم ومارس كل حاجة تفكر فيها وعيش وقد يكتشف الإنسان خطأ الطريق مثلما اكتشفه سفر الجامعة باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس شكل الملذات زي ما عاش سليمان لم يمسك نفسه عن شيء سليمان الحكيم أو سليمان الملك وعاش كل حاجة وكانت النهاية أنه قدم هذا الاختبار القوي باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح زي شوية هوا بيمسكها ولا منفعة تحت الشمس تعلق مريض بملذات معينه سواء حسيه او ماديه او بالعين أو بالودن أو أو أو صورها كثيرة وتزداد كل يوم بأشكال وألوان وبتدخل في باب خطايا كثيرة جدا في حياة الإنسان صورة رابعة من صور التعلق المريض التعرق التعلق بالقنية والامتلاك التعلق بالقنية والممتلكات بأشكالها بالأرض بالتراب والتعلق بالأمور دهيت يمكن مثال لها واضح لوط في العهد القديم وكيف اختلف رعاة لوط ورعاة إبراهيم وكيف أن إبراهيم أبو الآباء حل الموقف قال له تعالى واختار إن مشيت شرق أنا همشي غرب وأعطاله الفرصة للاختيار وكان الاختيار في أرض سدوم وعمورة التي بدت أنها أرض جيدة ولكن أرض كانت تحمل كل الخطية وكل الفساد وكل الشر الممتلكات صورة أخرى من صور التعلق التعلق بالأشياء مثلا التعلق بالكتب او التعلق بالاجهزه الحديثه اللي قدامنا الموبايل العالم كله دلوقتي النهارده عنده الموبايل ده روحه وعلى راي الطفله الصغيره اللي راحت تسال مامتها مامتها ام شابه كده لها ماما امها دي يعني في حدود الثلاثينات منتصف الثلاثينات مثلا ماما هو ازاي كنتوا عايشين من غير موبايل البنت عمر العشر سنين مش متخيلة إن في إنسان ممكن يعيش من غير موبايل إزاي كنتوا عايشين؟ فأمها قالت لها كنا عايشين وأحسن منك كمان كنا عايشين حياة أحسن منك وأهدأ التعلق بالتكنولوجيا بالكتب التعلق بالأشياء بصفة عامة و وصار العالم النهارده في مصيده التكنولوجيا الى اعلى درجه التكنولوجيا لها لها جمالها ولها اهميتها ولو تفتكروا من ايام الثوره الصناعيه قالوا احنا عايزين نريح ست البيت فهنعمل غساله بدل ما تغسل على ايديها هيبقى في مكنه تعمل الكلام ده وفضلت المكنه تتقدم لغايه ما وصلت للاوتوماتيك وفول اوتوماتيك وبقى فيها امكانيات واوبشنز كتيره فوفرنا لها الوقت والجهد شيء رائع في عمليات الطبخ واعداد الطعام نبتدي نعمل مواقد متقدمه توفر او نبتدي نعمل حله بدل ما الاكل ياخد ساعتين هياخد عشر دقايق نوفر وقت وبعد ما وفروا الوقت والجهد قالوا بقى عندنا وقت وجهد طب عايزين نخترع حاجات نستخدم فيها الوقت والجهد فابتدوا يخترعوا أجهزة أخرى عشان تضيع الوقت والجهد اللي توفروا قبل كده وصار الإنسان بعد كده في أجهزة التواصل الاجتماعي قبل التواصل في الأجهزة نفسها من أول التلفزيون الراديو ثم التلفزيون ثم الفيديو وبعد كده التقدم الكبير في الثورة الثورة الرقمية وبعد كده اختاروا بقى المواقع والشات والفيس و و و مش بعدد وصار الإنسان يبتلع ليس أقل من ربع يومه كل يوم في هذه الامور وصار التعلق التعلق هنا يسالك ويقول لك يا ترى كل هذه التكنولوجيا technology هل هي your master هل هي سيدك ولا your servant ولا هي خادمك ايه الحكايه لما تمسك موبايل في ايدك كده تامل من يمتلك الآخر هل الموبايل هو اللي يمتلكك ولا أنت تمتلك الموبايل تقدر تستغنى عنه ده أحيانا الواحد ينسى الموبايل بعد ما ينزل ويمشي نص المشوار يقوم نسيت الموبايل، يرجع يجيبه تاني فبقى في تعلق وصل إلى حد المرض تعال أقول له واحد كده إيه رأيك تدريب روحي اقفل التلفزيون خلال فترة الصوم يقول لك ممكن مش ممكن طب ساعة في اليوم طب ساعة ونص طب نعرف الأخبار طب ايه رأيك استغنى عن الموبايل يوم في الأسبوع في الصيام في الصيام بس لك مش ممكن وبعدين ممكن نحطها تحت مبررات جميلة الخدمة والناس والرعية والاحتياج إلى آخره دي صور تعلق أضيف إليها صورة أخيرة وهو صورة التعلق بالأشخاص قد يوجد التعلق المرضي بأشخاص وده يدخل في إعداد بقى الأمراض النفسية والأمراض اللي بيوصفها علماء الاجتماع وعلماء علم النفس يعني مثلا لما يحصل ان هو تزوج هي لكن هو مازال متعلق بامه ودي بتسبب مشكلات كتير بنشوفها في مواضيع مشكلات الاسره او هي ما زالت متعلقه باسرتها تعلق مرضي انا فاكر مره من المرات زمان كده من حوالي ست سبع سنين ام جت قالت لي ابني اتخرج من كليه التجاره شوف له شغلانه الكلام ده كان في دمنهور فلان خدمتي كانت قريبه من منطقه برج العرب وبرج العرب مناطق صناعيه وفيها مصانع فلقيت لها شغلانه كويسه فرجعت وانا متهلل قلت لها فلانه لقينا شغلانه في مصنع كويس وابنك قالت لي فين الشغلانه دي قلت لها في برج العرب قالت لي فين برج العرب دي قلت لها يعني حوالي كده 90 كيلو من دمنهور قالت لي لا قلت لها "إيه ليه قالت لي انا عايزه ابني يشتغل لو امكن في الشارع اللي احنا ساكنين فيه قلت لها طيب ربنا يفتح له مصنع في الشارع اللي انت ساكنه فيه اه تعلق مريض ومره من المرات رايت أم تقول انا عايزه بنتي تتجوز اي واحد اي شغلانه من اي اسره شرط وحيد انها تسكن في الشقه اللي قدامي تعلق مريض تعلق مريض وقد يكون هذا التعلق في العلاقات غير النقيه بين اشخاص في مستوى الشباب او في نطاق الزواج او نطاق الاسره تعلقات مرضيه وقد يكون ايضا في نطاق الخدمه قد توجد بعض التعلقات المرضيه ينبغي ان ي- الخادم او الراعي ينتبه الى هذا كل هذه صور من صور التعلق المريض من يستطيع ان يخلص السؤال بتاع النهارده من يستطيع ان يخلص اعرف ايها الحبيب ان هذه التعلقات المرضيه ترتبط بروح الغرور روح الكبرياء روح المعانده روح الانسان المخدوع المتاخد مش واخد باله من نفسه ترتبط بالانسان الذي يرفض النصيحه ويرفض الصواب تيجي تنصحه يرفض آه، حاجات كتيرة ممكن تكون مظاهر لهذا التعلق المريض اللي بيقول لنا عليه الكتاب النهاردة حاول تكتشفه في داخلك وقلت لك احنا ما بين نقطتين ما بين طريق الأطفال الممهد للسماء وما بين طريق المتعلقين مش هقول بقى الأغنياء المتعلق بأي تعلق مريض اللي هو طريقه صعب للغاية نعمل ايه احب اختم بنقط صغيره للغايه احنا في فتره الصوم وفي اسبوع التجربه واحد افحص ضميرك وكن صريحا مع نفسك أرضية الصوم قدسوا صوما نادوا باعتكاف أرضية الصوم يعني أقعد لوحدي أرضية الصوم يعني أختبر نفسي أرضية الصوم يعني أدخل إلى ضميري وأعماقي وأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك افحص ضميرك لوحدك واضح أن الإنسان عندما دخل إلى هذا العالم لم يكن في يده شيء حتى الهوى لما ابتدى يدخل في المجاري الهوائية ابتدى يعيط أول حاجة يعملها الإنسان في هذا العالم بكاء وواضح أنه يخرج من هذا العالم أيضا بلا شيء إذا صور التعلق اللي في حياة الإنسان ممكن تعطله تربطه بالأرض أكتر من السماء افحص ضميرك كن صريح مع نفسك ما تستناش حد ينظر إليك أو ينبهك نمرة اتنين اكتشف أي خطية أو تعلق مريض مختفي في جنبات حياتك ممكن جدا خطية تتسرب وتتسلل إلى داخلك انتبه اكتشف زي بالظبط لما بنيجي نعمل نوع من وقاية من الأمراض بنعلم الشخص سواء رجل أو امرأة إزاي ممكن يعمل بعض الإجراءات الطبية البسيطة إنه يكتشف إن في بداية شكل من أشكال التعب نمرة ثلاثة اقعد بينك وبين نفسك وحط لنفسك كده طب أنا أتخلى عن الحاجات دي إزاي؟ إزاي ما تبقاش هي السيد بالنسبة للإنسان ازاي استخدمها في حدودها الطبيعية طبعا حول ده لجلسة اعتراف وجلسة توبة وحول تعلقك المريض إلى أعمال رحمة وأعمال محبة التعلق المريض يدور حوالين الذات ذات الإنسان اخرج من هذه الأنانية إلى الآخر واحنا بنصلي طول الصوم الكبير ونقول طوبى للرحمة على المساكين وليس المقصود بها إطلاقا الحدود المادية مش هي دايرتها الناحية المادية خالص المقصود بها الإنسان يخرج من ذاته يخرج من قوقعة أنانيته طوبى للرحمة على المساكين عشان كده حول تعلقك إلى أعمال رحمة أعمال محبة حول وفكر وابتكر الوسيلة المناسبة لذلك لا تنسى وأنت تصنع كل هذه الخطوات أن تتذكر أن للعمر نهاية وللحياة نهاية وتذكر أن نهاية حياة الإنسان لا يعرف متى ستكون طبعا عايز اضيف لك يعني في وسط الكلام لان الموضوع ده موضوع واسع قوي ان ممكن انسان يكون متعلق بخطايا مثلا خطايا كذب متعلق بخطيه او متعلق مثلا انه غاوي ينشر اشاعات وحشه او متعلق باي طريق شرير يعني التعلقات دي لا تنتهي وفي الكتاب المقدس بحرها واسع خالص فتذكر نهايه العمر وتذكر نهايه الحياه واعلم ان الصوم المقدس هو انسب فتره ان تكتشف فيها هذه الخطايا التي قد تكون في داخلك فهو موسم توبه وقدسوا صوما نادوا باعتكاف وحط دايما نفسك ما بين الكفتين دول كفة سهولة الطريق إلى الملكوت بالنسبة للأطفال ومن يمتلكون قامة الطفل وصعوبة الطريق إلى الملكوت لمن يعيشون في هذا التعلق المريض ويجي التلاميذ هم بيقولوا سؤالهم من يستطيع أن يخلص مين هيقدر على كده فيرد المسيح ويقول هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع نعمة الله وقدرة الله ورغبة الإنسان تستطيع أن تنهي هذا التعلق ويجي في الآخر زي ما بطرس الرسول قال العبارة بتاعته قال له هي يا رب احنا تركنا كل شيء خلاص بقى لنا ايه فالمسيح يحطها له كده في شرح كامل كل من ترك أبا أو أما أو أو إلى آخره من أجل اسمي حبا في شخصي يأخذ مئة ضعف وهذا وعد أمين للمسيح ويرث الحياة الأبدية ونرجع للآية اللي يجب أن تكون أمامنا باستمرار صباحا ومساء أو كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين زي الأطفال وزي المتعلقين بالظبط لو في وسطنا أطفال كده لهم دول في الآخر نمد الكبار يقول لك كثيرون أولون يكونوا آخرين ولكن آخرين يبقوا هم أولين في طريق حياتهم يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا بلا هذه الخطايا المميتة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين